السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أعيش منذ يومين سابقين في حالة ذلك الرجل من السلف الذي سئل ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله فبكى وقال أو مثلي يسأل عن هذا ثم قال افضل ما يتقرب به العبد الى الله ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو وقفت مع هذه الكلمه وقلت يا لله وهل يستطيع العبد هذا وهل في طاقه العبد وخصوصا في عصرنا او في مثل هذه الايام التي نعيشها انه يستطيع ان يحرر هذا يعني ان يطلع الله على قلبك ان ينظر الله الى قلبك ان يرى الله من قلبك يعني بعيدا عن الدعاوى ما انا ممكن اقول ببساطه والله انا ما عايز منها حاجه انا نفسي بس ربنا يرضى عني كلام ممكن اقول اي حاجه ممكن الناس تشوف مني تصرفات تقول اه فعلا ده الراجل ده كده لكن القضيه مش كده ده ربنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مش هينفع انك تخادع ربنا ولا تنكر على ربنا ولا آه، يعني تتزين امام الله بما ليس فيك فهو يرى ما فيك وما ليس فيك ما زلت اتساءل حزينا مهموما متالما خائفا راجيا اشتهي هذه الحاله هل يمكن لعبد في زماننا وفي مثل احوالنا اليوم ان يطلع الله على قلبه فيرى يرى الله في قلب العبد انه لا يريد من الدنيا والاخره الا هو ثم هل يكون لمثل هذا العبد نوع تصرف يعينه على ذلك ما الذي يعين على تحرير هذا المعنى في القلب هل هو اعتزال الناس والبعد عنهم وعدم المشاركه في فيما يشوش عليه هذا المعنى لان النفس ضعيفه والفتنه خطافه ام انه يحتاج الانسان لتحرير هذا المعنى ان يجتهد في اعمال ويجتهد في اخلاصها وتحريرها حتى يكون في حالته حاله قيامه بمثل هذه الاعمال لا يريد الا وجه الله يا ترى لو واحد عايز يحقق هذا المعنى عايز يحقق ان الله يريد انه يريد ان يرى الله من قلبه انه لا يريد الا الله يجيبها ازاي دي تقدر تقول لي انت يعملها إز- يعملها ازاي يقوم بيها ازاي اخوتي لا شك ان المعنى الذي نتحدث فيه يمس هذه الحال آه، في العمق وهي معرفة مواقع الغير بعد اتهام النفس اتهام النفس ومعرفة مواقع الغير بعد العلم والفهم العلم والفهم واتهام النفس ومعرفة مواقع الغير هذه الكتلة أو الحزمة الحزمة هذه الحزمة نفسها من المعاني هي التي تكتل هذا المعنى في القلب العلم والفهم إن الإنسان يبقى فاهم دينه عنده علم وعنده فهم يبقى فاهم دينه فهم كويس دي, دي, دي حاجة الحاجة التانية إن هو يبقى متهم نفسه مش حسن الظن بها وهذا هو الأنفع له ثلاثة إن يبقى عارف مواقع الغير هذه المعاني كلها لو اجتمعت للإنسان يبدأ في الحالة دي يستطيع أن هو يحرر قلبه من الشهوات ومن الشبهات ومن المعاني التي تفسد عليه هذا الحال بينه وبين الله آه إخوتي في قصة أصحاب الأخدود معاني عميقة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان لهذا الملك ساحر فلما كبر قال ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي فأتي بغلام فك فجعل الله في طريق الغلام راهبا فكان إذا مر إلى الساحر جلس إلى الراهب فأعجبه كلامه أعجبه كلام الراهب فكان إذا مر إلى الساحر جلس إلى الراهب وإذا رجع من عند الساحر جلس إلى الراهب إخوتي هذا المعنى الذي نسميه تعدد مصادر التلقي تعدد مصادر التلقي ان ال- ال- الولد الغلام ده بيتعلم الايمان من الراهب ويتعلم الكفر من الساحر في وقت واحد الشاهد ان الغلام آه، بعد مراحل كان يداوي من جميع الامراض وما زال الامر ملتبسا عنده يا ترى اللي بيعمله ده سحر ولا كرامه فاهمني افهموا القصه دي لان فيها مغزى انا اريد ان اصل اليه الشاهد ايه هنا ان الغلام كان بيداوي من جميع الامراض وكان ياتيه الناس حتى عرف بذلك وفي يوم من الايام قال الغلام مر الغلام في طريق فاذا دابه قد منعت الناس من المرور فقال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله امر الساحر ام امر الراهب فاخذ حجرا او قال حصاه من الارض ثم قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابه ودع الناس يمرون ورمى الدابه فقتلها القصه ببساطه هو معدي في الطريق لقى اسد او ثعبان كبير او آه، ذئب متوحش كلب متوحش لقى دابة شيء من الأشياء يمنع الناس من السير في الطريق لاحظ كلمة اليوم أعلم كأنه بيقول بس كده بقى هعرف تبين تحرق قلب الغلام لمعرفة الحق زي ما قلنا الاشكال في تعدد مصادر التلقي عنده ساحر بيعلمه السحر والكفر وعنده راهب بيعلمه الايمان والتوحيد يا ترى مين اللي على الحق فيهم غلام 10 سنين 11 سنه 12 سنه ما يعرفش فتح... لما تحرق قلبه لمعرفه الحق دبر الله له هذا الامر بس هعرف بقى رمى الدابة فقتلها فعلم أن أمر الراهب هو الأحب إلى الله فبعد ذلك اشتهر أمر الغلام فرجع إلى الراهب فأخبره رجع للراهب قال له ده كان حصل كيت وكيت وكيت ودي اللي بنقول عليها بقى أهمية أن يكون لك مرجعية كبير ترجع له تحكي له يفسر لك المواقف بناء على علمه وخبرته دي حاجة فلما رجع إلى الراهب فأخبره قال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي آه. قال له يا ابني أي بني خلي بالك من العناوين دي وسجلها أي بني الجانب العاطفي في الدعوه أنت اليوم أفضل مني التجرد والإخلاص بوضوح وإنك ستبتلى الخبرة الخبرة بسنن الله الكونية والقدرية فإن ابتليت فلا تدل علي الأخذ بمبدأ السلامة وطلب العافيه قال له يا ابني اي بني بمنتهى الحنو وال والود والتلطف و تلاقيها دي واضحه جدا في دعوه سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما آه، مثلا قال معاذ اخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدي كفي بين كفيه وقال يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخذ كفي بين كفيه تصور انت كده ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو حاطط كف سيدنا معاذ بين ايديه الاثنين وبيقول له انا بحبك المعنى العميق هنا يعني آه، هو ده الجانب العاطفي في الدعوه آه، تحريك القلوب اتنين انت اليوم افضل مني وهو ده معرفه مواقع الغير بعد اتهام النفس ال- الراهب كما هو معلوم عن الرهبان راجل سنه كبير وبقاله سنين طويله قاعد في الدير او الصومعه بيعبد ربنا والغلام غلام طفل 10 12 سنه لسه بادئ جديد والغلام لما جه للراهب كان الراهب ايه؟ آه بقاله سنين قاعد والغلام ما بيعرفش اي حاجه فالراهب يعرف الغلام جيدا ان هو اللي علمه وهو اللي رباه وهو اللي فهمه وهو اللي اسسه وهو عارف انه وصل للغلام في خلال السنتين ثلاثه دول ايه اللي ايه اللي خده من العلم لذلك القضيه عند الراهب ان الموضوع مش موضوع بس مجرد العلم النظري ليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق فالراهب لما شاف حال الغلام انه قتل الدابه لما شاف الحال الغلام انه بيداوي من جميع الادواء والامراض قال له لا انت كده افضل مني لعل كلمه افضل مني لان ال- الراهب شاف ان نفع الراهب قاصر على نفسه ونفع الغلام اعم للامه لعل الراهب شاف انه عمله لن يؤدي الى شيء اما عمل هذا الغلام في الامه آه، سيؤدي الى نشر الدعوه وتفهيم الامه لعل الراهب راى وراى وراى لكن كانت تمنعه من قوله هذه الكلمه ان اراد امور ان هو يقول للغلام انت اليوم افضل مني طب ما تخاف على قلب الغلام لا يصيب الغرور لا يتكبر ويعجب بنفسه تقول له ليه كان يستطيع ان ي- ان ي- ان يساوره هذا ولكن الاخلاص والتجرد يدفعان الى الوضوح الاخلاص والتجرد والوضوح يدفعان الى الوضوح بشده فلذلك قال للغلام انت اليوم افضل مني وبعدين وانك ستبتلى بنقول ان احنا في زمان الزمن ده واليومين دول والوضع اللي الامه تعيشه هذه الايام عامل الخبره مهم جدا زي عامل العلم اخوة انا قلت ان هذه ايام من ايام الله فلكي يتخذ المسلم فيها موقفا يسلم له فيها دينه لابد من هذا ان يبقى فيه العلم الشرعي والخبره الدعويه والخبره الحياتيه والخبره التاريخيه العلم التاريخ والعلم بسنن الله في مثل هذه الاحوال والا نحن في معترك صعب وخضم نسال الله العافيه والنجاه فلذلك سيكون نتيجه هذا الواقع الذي نعيشه في هذه الايام نتيجة التصرفات بين آخذ هكذا وآخذ هكذا وآخذ هكذا وآخذ هكذا كل ده هتبان نتيجته بقى لما نموت والقابل ربنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ده اللي أنا قلته في مدخل الدرس الليلة أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو الراهب لما حصلت عن لما حصل عنده المعنى ده معنى ان لا يريد الا الله لم يعبأ بالغلام الموضوع مش موضوع الغلام دلوقتي ده موضوع ان انا انجو هي دي فقال له انت اليوم افضل مني وبعدين عامل الخبره في الحياه والعلم بالسنن هو اللي خلاه يقول له بس خلي بالك انت افضل مني بس ادام انت افضل مني هتبتلى وده ما انا قلت لك انت افضل مني وان انت هتبتلى انا مش قد البلاء فما تجرجرنيش معاك سبحان الله العظيم قال له الاخذ بمبدا السلامه والعافيه وطلب العافيه ان ابتليت فلا تدل عليه ما تقولش اسمي فلا تدل عليه اللي حصل ان جليسا للملك عمي جليس ملك من جلساء الملك ابتلي عيني راح نظره راح فدل على الغلام فذهب إليه وقال كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال له أخذ إليه من صنوف المال كل أنواع المال قال أخذ له ذهب وحرير وعبيد ونساء ومركوبات كل شيء خذه له وقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله سبحان الله العظيم أنا ما بشرحش القصة وإلا لابد من وقفات خطيره مع موقف هذا الغلام ده احنا بس بنعدي كده عشان عايز اوصل لهدف في منتهى الخطورة الآن سيأتيك إن شاء الله الغلام لما الراهب واحنا لسه بنتكلم في درس الأربع عن فتنة المال في قول الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون بقول دايما الغني لما يجي يتصدق يستكثر على الفقير صدقته يعني ايه يعني هو دايما الغني مش عايز الفقير يبقى زيه يعني ما يت... ما بيتصدقش الغني لدرجه مثلا انه يجيب للفقير شقه زي الشقه اللي هو قاعد فيها او يركبه عربيه زي العربيه اللي هو راكبها ده دي سنه كونيه في الخلق في البشر في فطره البشر كده فلذلك دايما تلاقي الغني يستكثر عطاءه يعني ايه يعني لما يجي يدي الفقير ألف جنيه هو شايف ان ألف جنيه دي يعني ان هو عمل معاه آه، آه، ها، كده لكن آه، رغم ان الألف جنيه عند الغني نفسه عند الغني نفسه آه، ممكن يصرفهم في حاجه تافهه لكن ما يديهم لفقير عشان كده استكثر جليس الملك ما اعطاه للغلام تلاحظها في كلمه ايه ما ها هنا لك اجمع كل ده عشانك يلا ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني لاحظ الغلام ان ال... ان ان الغني ان هذا الجليس مريض مرض اكبر من عمل عين ده مش عينيه اللي عاميه بس ده ايه ده قلبه اعمى ده هو مش شايف يقول له ان انت شفيتني انا بشفي فلوس ايه لذلك لم يلتفت الغلام الى الفلوس ما قالش عنها اي حاجه ما قالوش ايه لا انا ما باخدش فلوس من حد انا بعالج لله ما قالش ولا قال ما قالش ما قالوش طب سيب الفلوس دي بره هنتصدق بيها على الفقراء ما قالش ما قالش لا لا خد فلوسك احنا مش محتاجين حاجه من حد ما قالش حاجه اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم املا قلوبنا غنى اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافقر خلقك اليك لما كان القلب غني ما شافش الحاجات دي اللي هو جايبها له ولا التفت اليها ولا تكلم عنها بل زي ما قال آه، الامام الهروي قال ايه كف اللسان عنها ذما او مدحا وكف اليدين عنها ضبطا او طلبا هو ده ان الانسان مش مشغول بيها الشاهد عديها دي ما تكلمش عن الدنيا ولا قال له ايه اللي انت جايبه ده ولا ايه اللي انت بتعمله ده ولا انا عايز منك حاجه ولا حاجه خالص من الكلام ده وانما كل اللي هو قاله له قال له ايه انا لا اشفي احدا قال له لا انت غلطان الناس بتبالغ السمعه اللي طلعت بين الناس ان الغلام بيشفي وجاي له بيقول له ايه انا بلغني انك تداوي من جميع الامراض ان انت شفيتني يذكر ان بشر الحافي كان ماشي مره في طريق فسمع اناسا يتكلمون قالوا هذا بشر يقوم الليل كله ولا يفطر الا كل ثلاثه ايام فبكى وقال والله ما اذكر اني لم انم ليله ولا اذكر اني صمت يوما الا وافطرت عند غروبه ولكن الناس يتكلمون والله يلقي على السنه الناس ما شاء لما شاء امتحانات تطلع سمعه يا الشيخ ده الشيخ ده بيعمل وبيسوي وبيقول وي- وعنده وي- سبحان الله العظيم لعلي قلت لكم في الضمائن ان الله يحجبهم عن اهل الدنيا باعمال اهل الاخره ويحجبهم عن اهل الاخره باعمال اهل الدنيا د- لله في خلقه شؤون لكن هنا احيانا تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه فلما قال له إن أنت شفيتني قال له يا عم أنا أنا ما بشفيش حد إنما الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن الجليس فدعا الله فشفاه فعاد من مجلسه غدا إلى الملك فقال الملك من الذي رد عليك بصرك الملك ده اللي هو كان عنده ساحر ما تنسوش أول القصة كان بيقول أنا ربكم الأعلى والساحر شغال مخليه يصور للناس انه اله ف رجع تاني يوم الجليس قاعد جنب الملك فالملك بيقول له من الذي رد عليك بصر انت مش كنت اعمى ايه اللي جرى لك من الذي رد عليك بصرك قال ربي قال اولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام خده وفضل يضربه ودي طريقة الظالمين دايما الضرب والسجن والأذى والتعليق وال... والسحل لحد ما مين اللي شفاك مين اللي قال لك ان في رب غيري قال له الغلام فأتي بالغلام الملك طبعا لما يجي له غلام من وجهة نظره الشخصية الملك واقفة العوز صغنن كده ايه ده مين ده قالوا له ده الواد اللي جبناه للساحر عشان يعلمه السحر قال لا لا لا ايه اللي حصل ودي بتذكرنا دايما باسم الله المهيمن باسم الله المحيط باسم الله القوي بتفكرنا بصفات من صفات الله ان الله يمكر بالماكر ويخدع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد الكائد زي قصة سيدنا موسى فرعون بيقتل أطفال طب خد طفل اهو ربيه عشان كل اللي قتلتهم دول ما لهمش لازمة وده ظلم وأذى وال... وده بقى اللي انت بتربيه ده هو اللي هيزول به ملكك سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الشاهد جاب الغلام شو بقى الملك المكار بيقول له ايه اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من جميع الامراض هو ده الشاهد في قصتنا الليله في معرفه مواقع الغير فاتت في ان الراهب قال له ايه انت اليوم افضل مني الحته دي بقى لمعالجه امر الواقع اللي احنا عايشينه النهارده ان الغلام قال له ايه اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من جميع الامراض قال الغلام انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله قال اولك اله غيري قال نعم ربي وربك الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي عايزين نفهمها صح بقى كان يستطيع الغلام أن يعمل تحت راية الملك إنه ساحر ويدعو إلى الله ويخدم المسلمين كان يقدر ولا لأ كان بيقول له بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض قال له إيه نعم ويشتغل ويدعو إلى التوحيد ويخدم الناس ويعلم الناس وينشر الدعوة لكن هناك مواقف عقدية لا تسمح لا تأذن لا يأذن فيها الشرع إطلاقا ما ينفعش فيها بقى مراعاة المصالح والمفاسد دي كده زي السيف فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب قال له تعالى بقى مين اللي علمك الكلام ده لحد ما جاب الراهب الشاهد هنا بس هي النقطة دي ان هناك مواقف عقدية لا, مفا... لا يجب المفاصلة فيها مهما كان لما قالوا لسيدنا جعفر ابن ابي طالب لما هاجر الى الحبشه وذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه لكي ياتي بهم قالوا لاتينهم غدا بما استاصل به شافتهم انهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما قالوا ماذا تصنع غدا قال والله لئن سالني لاصدقنه اقول ما قال الله ورسوله عبد ان عيسى ابن مريم عبد عبد الله ورسوله هي دي هناك مواقف حاسمه فاصله لا يصلح فيها ان نتلاعب ولا ان نتنازل بل ان نقول كلمه الحق وليكن ما يكون وانتهت القضيه زي ما قلنا كده كان يستطيع الغلام ان يشتغل تحت رايه الملك بلغ من سحرك اه بلغ من سحري وعرض عليه الامر بعد ذلك مرات وعايز اقول ايه انه في مثل هذا بقى يجري الاختبار الاكبر أتي بالجليس أمر أن يرجع عن دينه أبى وضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقه ثم أتي بالراهب أمر أن يرجع عن دينه فأبى فضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقه اتشقوا الاثنين الاثنين قدام عينين الغلام ابتلاء وخلي بالك من الحته دي انتبه واصحى وافهمها الغلام اللي كان بيبرئ الاكمه والابرص قال له ان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك الاثنين يتشقوا قدامه ليه ما دعاش الله فعافاهم اشكال كبير اشكال ضخم جدا علمائنا تحيروا في مثل هذا الموقف قالوا ايه قالوا قد يكون دعا فلم يستجب له او انه صرف عن الدعاء من هول الصدمه ما تذكرش ان يدعو ان ربنا يعافيهم من اذى هذا الملك الظالم احيانا كده تلاقي نفسك مريض وتنسى تدعي يا رب اشفيني تنسى ينسيك الله ليمضي قدره قدر ابتلاء بقى شديد ان يؤخذ الغلام ويامر الملك اصحابه خذوه إلى أعلى جبل فراودوه على دينه إن رجع وإلا ألقوهم فوق الجبل أخذوه إلى أعلى الجبل جنود مكتفينه وغلام وشوف بقى لما ياخدوا الغلام من القصر الملك وماشيين بيه الطريق ده كله وطالعين فوق الجبل كل ديك ده ده ايه ده ده شغل آه، آه، آه، يعني ايه عشان دماغه تشتغل يقول لا لا لا لا خلاص رجعت في كلامي انا عيل تعالوا ما حصلش ماشي معاهم طلع فوق الجبل فلما صعدوا فوق الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فتدهده الجبل وقتل الجنود ورجع الغلام الى الملك يمشي الى الملك. طب الغلام رجع الى الملك ليه؟ ما كنت تروح بقى تاخد لك صومعه وتعبد ربنا وخلاص. لا لا لا لا لا لا. ده هو عنده هدف يريد ان يقوم به. ايه هدفه؟ يريد ان يسمع الملك اسم الله وان تسمع الامه كلها اسم الله اسمع بيت القصه امرهم ان ياخذوه في قرقور قارب صغير فاذا توسطوا البحر راودوه على دينه فان رجع والا القوه توسطوا به البحر فلما كان في وسط البحر قالوا ترجع عن دينك او نلقيك قال اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنا شر الاشرار يا رب العالمين فانقلب الكركور فغرقوا جميعا ورجع الغلام يمشي الى الملك ثم وقف امام الملك وقال اسمع بقى قال اعلم انك لست بقاتلي مش هتقدر تقتلني مش هينفع تقتلني مش هتقتلني مش بإيدك اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به أنا عايزك تتصور الغلام واقف بيكلم واحد بيقول أنا ربكم الأعلى يقول له مش هتقتلني غير اما تنفذ اللي اقول لك عليه انا اقول لك قال الملك وكيف الغلام يقول له تعمل اللي بقول لك عليه فاهم ولا لا يقول له حاضر فاهم لانه يريد قتله عرف ان هذا الغلام لأنه موحد خطر على ملكه عرف ان هذا الغلام لأنه ثابت وصاحب هدف خطر على ملكه قال له مش هينفع غير لما تنفذ اللي اقول لك عليه قال له اتفضل قول حضرتك قال له تربطني الى جذع نخله ثم تأخذ سهما من كنانتك فتضعه في كبد قوسك يا سلام ده الغلام بيربيه هو لما ياخد سهم من كنانته يحطه فين هو الطبيعي انه يحطه في كبد قوسه لكن الغلام بيمليه بالحته ذل بقى بيذله فتضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك عند ذلك قاتلي إنه يريد أن ينطق هذا الملك بسم الله وأن يسمع الناس جميعا هذه الكلمة ال- تجمع الناس في مكان ثم تربطني الى جذع نخله ثم تضع سهما تاخذ سهما من كنانتك وتضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام فانك عند ذلك قاتلي كيف يدل الغلام الملك على قتله قال له هذه الروح ثمن هذه الكلمة رب الغلام أبذل روحي لكي يسمع الناس اسم الله وقد فعل فعلا قال بسم الله رب الغلام فخر الناس جميعا سجودا قائلين آمنا برب الغلام فقيل للملك قد وقع حزرك آمن الناس كلهم أجمعون فأمر بخد الأخاديد عشان كده اسمها أصحاب الأخدود يعني حفر حفر وأضرم فيها النيران وألقى فيها كل من آمن بالغلام دي القصة من أولها لآخرها والفائدة ال- الأهم في الموضوع أن هناك قضايا في الإسلام ومسائل فاصلة لا يتهاون فيها لا يداهن عليها منها قضية التوحيد ومقتضيات التوحيد والثبات على التوحيد وألا يلبس على الناس دينهم مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن وأن يسمع الناس كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أن يسمع الناس هذا الحق صريحا صراحا وألا يتلون في هذا الحق ولا يداهن عليه ولا يتلوى في قوله ولا في فعله ولا يجامل احد في هذه القضيه مطلقا مهما كانت الظروف اخوتي اننا نريد ان يطلع الله على قلوبنا فلا يرى فيها الا شيئا واحدا اننا نريده هو ونريد رضاه ولا نرضى بسواه نريد ان نعيش هذا المعنى وان يرى الله منا هذا المعنى أن يراه جل جلاله صريحا في قلوبنا ولكن بلا غرور قد يرى أحدنا أنه صاحب هذا الموقف ويغتر ويخطئ الآخرين ويتعالى لذلك قضيتنا اليوم معرفة مواقع الغير ومن معرفة مواقع الغير أن تعرف أن كل ابن آدم خطاء وأن الناس كلهم لا يؤمن عليهم مهما كان مهما كبر الانسان ف عايزك تسمع دي الكلام الذهبي بقى انا هسميها ذهبيات الذهبي تكلم في ترجمة قتادة السدوسي قال وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف وكان يرى القدر نسأل الله العافية الإمام الذهبي بيقول إيه بقى إن قتادة ابن دعامة السدوسي كان قدري وكان مدلس ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه اسمع اسمع ولعل الله يعذر امثاله ممن تلبس ببدعه يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل ثم اسمع بقى ذهبيات الذهبي بيقول ايه ثم ثم ان الكبير من ائمه العلم اذا كثر صوابه وتحريه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله لا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في خطئه الله كلام زي الفل انا بقول لك اهو احنا الان في زمن وفي ايام اللهم أرنا الحق حقا لا تجعله ملتبسا علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم انت ترى رأي وغيرك يرى يرى رأي وغيرك اللي بيرى الرأي ده كبير وعالم وتقي وورع ولا تستطيع أن تخالفه لا لا تستطيع أن تطعن فيه ولا يجوز لك أن تنسى محاسنه قول كده ثم إن الكبيرة اسمع الكلام ده وخليه حلقة في ودنك كلام لكل الإخوة ولكل الشباب ولكل الدنيا ثم إن الكبير من أهل العلم من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله لا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك وهكذا اجعلها منهجا لكن شوف من ذهبيات الذهبي خد تاخد واحده كمان ولا ولا خلاص كده لا واحده كمان اتنين تلاته خلاص ما تزعلش يا حاج عمرو اللي انت عايزه بس صلي على سيدك النبي يا ده انتوا ما صلتوش على النبي النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين في ترجمة هشام الدستوائي يقول انا عايزكم بس تسمعوا عن السلف عشان عشان تعرف مقامك يا ابني عشان تعرف انت مين وانت فين وتتكلم في ايه وشايف نفسك على ايه وانت مفكر نفسك ايه ده انا بكلمك بس مش آه، ده عن بقى عن عن آه اسمع هشام الدستوائي يقول الامام الذهبي في ترجمه هشام ما من الناس احد ده شعبه شعبه امير المؤمنين في الحديث يقول ما من الناس احد اقول انه طلب الحديث يريد به وجه الله الا هشام سبحان الملك آه، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول إيه ما من الناس أحد أقول أنه إنه طلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام وكان يقول ليتنا ننجو ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا ثم قال شعبة إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن ده شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث بيقول فكيف نحن طب أنا أقول له إيه بالله عليكم نقول إحنا النهاردة إيه لما هشام بيقول ليتنا ننجو لا لنا ولا علينا الشعب بيقول طب اذا كان هشام بيقول كده انا اقول ايه وانا بقول ينبغي لمثلي ان يخزى محمد بن عمار روى انه باسناده ان شعبه كان يقول كان هشام الدستوائي احفظ مني عن قتاده وقال ابن معين قال شعبه هشام اعلم بحديث قتاده مني واكثر مجالسه له مني رغم ان شعبه يعني قمه جبل في الحفظ ولكن لما يقول لي هشام احسن مني هشام احسن مني هشام احسن مني اسمع بقى هشام نفسه كان ايه كان هشام اذا فقد السراج في بيته اللمبه اتطفت يتململ على فراشه فكانت امراته تاتيه في السراج بالسراج كانت امراته تاتيه حتى تاتيه بالسراج يقول اني اذا فقدت السراج ذكرت القبر ذكرت ظلمه القبر ولا طاقة لقلبي على ذلك قال أنا بفتكر القبر وما أقدرش مش قادر أتصور إني في القبر بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة دائما ولا يكاد يرى بها هشام الدستوائي لما كل ما في أمر عينه قال عجبت للعالم كيف يضحك كيف يضحك وكان يقول ليتنا ننجو لا لنا ولا علينا قال عون بن عمارة سمعت هشام الدستوائي يقول والله والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل شعبة بيقول ما كانش حد في الدنيا بيطلب الحديث لوجه الله إلا هشام وهشام بيقول والله ما أقدر أقول إن أنا خرجت مرة أطلب الحديث لوجه الله الفضيل بن عياض بيقول والله لأن أقسم أنني مرائي احب الي من ان اقسم انني لست بمرائي قال والله لا استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله قلت الذهبي بقى ذهبيات الذهبي يقول ايه قلت والله ولا انا اسمع اسمع الكلام ده اسمع الكلام ده وركز اسمع يا ابني ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابني اسمع يا ابني خليك معايا يا ابني خلي بالك يا ابني افهم الكلام ده وركز يا ابني اعقل الكلام ده وخذه منهجا اسمع اسمع اسمعك الله الخير قال الامام الذهبي والله ولا انا فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا ائمه يقتدى بهم وطلبه قوم منهم اولا لا لله مش لربنا مش باخلاص وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا انفسهم ده اللي كانوا بيقولوا ايه طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله وحاسبوا انفسهم فجرهم العلم الى الاخلاص في اثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نيه ثم رزق الله النيه بعد وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله فهذا ايضا حسن ثم نشروه بنيه صالحه واما الاخرون فقوم طلبوه بنيه فاسده لاجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا قال عليه الصلاه والسلام من غزا ين ينوي عقالا فله ما نوى وترى هذا الضرب هؤلاء الذين طلبوه لغير الله وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجه من العمل وانما العالم من يخشى الله وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم ما هؤلاء بعلماء وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وافتى بالرخص وروى الشاذ من الاخبار وبعضهم اجترا على الله ووضع الاحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده الى النار وصار زاده الى النار وهؤلاء الاقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجمله فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل وتلاهم قوم انتموا الى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزل يسير اوهموا به انهم علماء وفضلاء ولم يدر في اذهانهم قط انهم يتقربون به الى الله لانهم ما راوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا غايه المدرس منهم ان يحصل كتبا مثمنه يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحح ما يورده ولا يقرره فنسال الله النجاه والعفو كما قال بعضهم ما انا عالم ولا رايت عالما كلام يحتاج ان يبسط ويبسط انه يتفنط كده ويتحط عشان نقول لك انت فين هنا ولا هنا ولا هنا انت مين آه الاخيره في ذهبيات الذهبي عشان نستقر على المنهج لما ذكر كلمة أحمد ابن أبي الحواري قال قال لي شيخي يا بني إنما أنا وأنت ممن يقوم ليله وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا قال له يعني انا وانت الشغل اللي احنا بنعمله ده ان احنا نقوم ليله وننام ليله نصوم يوم ونفطر لنا يومين ثلاثة الكلام ده ما ينفعش الوصول لربنا عايز همم أجمد من كده وأعلى من كده ثم ذكر كلاما أحمد بن أبي الحواري عجيبا في الزهد وترك الحلال الإمام الذهبي بقى في كلامه الذهبي قال ايه قلت الامام الذهبي الطريقة المثلى هي المحمدية يعني طريقة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف عدم التوسع في المباحات قال الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام أتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فلم يشرع لنا الرهبانيه ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر ودين الاسلام دين حنيفيه ويسر حنيفي دين يسر وحنيفيه سمحه فليأكل المسلم من الطيب اذا امكنه كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا قال الإمام الذهبي وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله صلى الله عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الإمام الذهبي ثم العابد العري من العلم اللي مش على علم متى زاد وتبتل وجاع وخلا بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة واقتصر على الدقة والكسرة صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر ولا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج وولج الشيطان في باطنه وخرج فيعتقد انه وصل وخوطب وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له فينظر الى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم وينظر الى نفسه بعين الكمال وربما آل به الامر الى ان يعتقد انه ولي وصاحب كرامات وتمكن وربما حصل له شك وتزلزل ايمانه فالخلوه والجوع ابو جادر ترهب وليس ذلك من شريعتنا في شيء بلى السلوك الكامل اسمع بقى منهجنا بمنتهى الوضوح والصراحه السلوك الكامل هو الورع في القوت اكل لقمه الحلال حلال صرف لا شويه حلال يروحوا مش عايزينهم عشان نصفي الحلال ال- السلوك الكامل الورع في القوت والورع في المنطق الكلام بعلم وبدقة الكلام ده سرحان في ايه يا غلبان سرحان في ايه يا مسكين بقول لك ركز خليك معايا بنقول ايه ان اول ما جيت اول ما رجلي طلعت المنبر في حياتي وانا طالع المنبر رحوي الله يرحمه شد جلابيتي التفت له شدني رحت قاعد جنبيه قال لي مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه اول مره في حياتي اخطب جمعه قال لي كده ومن ساعتها ده المبدا القضيه مش ان الكلام يبقى حلو ورائع ومنمق ومنسق لا القضيه ان انت فهمت مني ايه طلعت مني بايه استفدت ايه هتعمل بايه ده اللي بنسميه الورع في المنطق انك لما تنطق تقول كلام انت على يقين من صدقه قال مالك بن دينار عليه رحمه الله أ- أ- أ- اتحسبون ان عيني تقر بكلامي اتحسبون ان عيني تقر بكلامي كيف وانا اعلم ان الله سائلي عنه يوم القيامه انتوا فاكرين ان انا فرحان بالقعده اللي انا قاعدها دي طب ازاي ازاي وانا عارف انه هيسالني على الحرف قلت دي ليه وقلتها كده ليه الورع في القوت والف- والورع في المنطق وحفظ اللسان وملازمه الذكر وترك مخالطه العامه والبكاء على الخطيئه والتلاوه بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والاكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصله الرحم والسماحه وكثره البشر والانفاق مع الخصاصه وقول الحق المر برفق وتؤده والامر بالمعروف والاخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الاحايين وكثره الاستغفار في السحر فهذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين اماتنا الله على محبتهم وهذا والله هو الكلام اقولها تاني ونروح قال بلى السلوك الكامل هو الورع في القوت بسرعه السلوك الكامل هو- وانا بقول ان ده منهجنا ودي طريقتنا في الحياه التي ندعو اليها ونسال الله جل جلاله ان يرزقنا الاخلاص والعمل قال السلوك الكامل هو الورع في القوت والورع في المنطق وحفظ اللسان وملازمه الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المرز برفق وتؤده والامر بالمعروف والاخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الاحايين وكثره الاستغفار في السحر فهذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين رزقنا الله العمل بها واماتنا الله على محبتهم ومحجتهم امين اخوتي بذلك نكون قد انتهينا من منزله الفكره وننتقل الى المنزله التي تليها تاتيكم باذن الله ان شاء ربنا وقدر السبت القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته